مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
الطفل المشاكس في الفصل دايما نجيب العيب على الطفل دايما نجيب العيب على الطفل بينما جايز يكون العيب علينا احنا فالطفل المشاكس في الفصل اما سبب هذا الامر حاجه خاصه بالمدرس او حاجه خاصه بالدرس او حاجه خاصه بالطفل او حاجه خاصه بالبيئه اما حاجه خاصه بالمدرس او الدرس او الطفل او البيئه ان عرفنا الاسباب نقدر نعالج حكايه الطفل المشاكس هو طبعا واحد يقول للطفل المشاكس نطرده نطرده دي الحل السهل لكن ليس هو الحل الصحيح ولا هو الحل الروحي انما نعرف الاسباب ونعالجها اول سبب جايز الدرس غير مشوق وغير ممتع فالطفل بيهيص وتاكدوا لو الدرس مشوق وممتع يجذب الطفل كله يجذب حواسه ويجذب سمعه ويجذب انتباهه ويجذب قلبه ويبقى الواد قاعد كده باصص مبسوط بيسمع حاجه لطيفه زي واحد بتقول له حكايه حلوه وهو مبسوط ان كان مش مبسوط يبقى الريس في حسابه والنوتي في حسابه الواد بقى يقعد يلخبط بقى لانه مش عاجبه الحال اهو قاعد يعمل ايه فخلي درسك مشوق وخليه درس ممتع واجذب انتباه الطفل كل ما الاطفال كانوا مجذوبين اليك كده بكل حواسهم اعرف ان درسك ناجح ما تقولش الواد مشاغب جايز انت اللي مش عارف تدرس هنحطها يعني يعملوها الكبار ويقعوا فيها العيال انت تخلي بالك من درسك تاني حاجه جايز الدرس يكون مشوق وممتع لكن لا يتناسب مع سن الطفل فلازم يكون الدرس كويس وممتع ومشوق ويتناسب مع ايه مع سن الطفل نمرة ثلاثة جايز الطفل يشاغب بسبب الملل والضيق والزهقان ليه اما الدرس طويل وهو زهق اما الدرس مكرر وهو مش عاجبه لان الطفل ما يقدرش يركز في حاجه طويله خالص الا لو كانت الحاجه الطويله دي على اخر مزاج يعني فحاول انك انت تخلي درسك في مستوى احتمال الاطفال بحيث لا يلجئهم إلى الملل نمرة أربعة جايز الطفل بيتململ ومتضايق لأنك لا تشركه معك لا تشركه معك الطفل من من صفاته إن يحب يتحرك ويحب يتكلم لكن يقعد كده مش ممكن ما ده عيل عايز يتحرك ويتكلم فانت حركه وكلمه حركه ايه وكلمه تمسك الريموت كنترول في ايدك وتوقفه وتقعده وتمشيه وتجيبه ازاي بتتكلم تسال ده سؤال وانت رايك ايه وانت قول كمان وانت قول تلاقي كل واحد منتظر دوره امتى يقول تلاقي الواد بيقول لك يعمل كده يعني امتى عايز يرفع صباعه فكل حته تقولها في السؤال طريقه السؤال والاجابه والمراجعه والتسميع السؤال والجواب والمراجعه والتسميع يعني شوف يا اولاد مش انتوا يعني افرضوا في الفصل يعني المسيح كان رايح بيت البيت الناس بيحبوه خالص لما يحبوه يجوا كتير ولا ما يجوش اه يجوا كتير ود... بيجوا كتير عشان ايه عشان بيحبوه فالبيت ازدحم خالص ما بقاش فيه ولا حاجه يقول لنا ايه اللي حصل يقول لك المسيح الناس بيحبوه وبيجروا وراه عشان كده لما راح بيت ازدحم البيت لما ازدحم البيت واحد ناس جايبين عيان عشان يشفيه المسيح جايبين عيان عشان ايه عشان يشفيه المسيح طب يقدروا يخشوا وسط الزحام لا ما يقدروش ما يقدروش ليه عشان الدنيا زحمه الدنيا زحمه ليه عشان المسيح موجود عشان المسيح موجود طب والمسيح موجود تبقى زحمه ليه عشان بيحبوه العيال ايه ماشيين طب قول لنا اللي حاصل يقول لك المسيح راح بيت الناس بيحبوه اتملوا زحمه ملوا البيت محدش قادر يخش جه واحد ناس جايبين عيان ما قدروش يخشوا عشان زحمه عشان المسيح عشان الناس بيحبوه وانت قول كمان وانت قول وانت قول لغايه لما كل يقول العيان ده كان مفلوج مفلوج يعني ايه العيال ما يعرفوش يعني ايه مفلوج قول له يعني مشلول مشلول يعني ايه يعني ما بيقدرش يتحرك يعني لا يقدر يحرك ايده ولا يقدر يحرك رجله ولا يقدر كده كده كده جايبين ايه جايبين واحد مفلوج مفلوج يعني ايه يعني مشلول مشلول يعني ايه يعني ما بيتحركش ما بيحركش ايه لا ايده ولا رجله ولا كتفه واحد يقول لك ولا ظهره يا فندم يقول له ولا ظهره كمان العيال بيتحركوا وبيشتغلوا هتقول لي شوشرة أقول لك شوشرة منظمة متكتكة مترتبة ب- بالسؤال بالجواب بالتسميع بالمراجعة كله ماشي تمام وكل فقرة نقولها نسمعها تيجي الفقرة التانية نسمع الاتنين على بعض فقرة تالتة نجيب التلاتة مع بعض لغاية لما المفلوج يخرج ماشي على رجليه كده مظبوط لكن انت تقف تلقي الدرس باسلوب المحاضره المحاضرة ما تنفعش العيال المحاضرة تنفع في الجامعة لأن الأستاذ في الجامعة بيلقي المحاضرة اللي يسمع يسمع ما يسمعش ما يسمعش اللي ياخد باله ياخد باله ما ياخدش ما ياخدش المهم هيمتحن في آخر السنة لكن العيل ما سمع شيء يشوشر لك ما فهمش يلعب ما لعبتوش بطريقة قانونية يلعب بطريقة غير قانونية فانت توقفه وتقعده وتخليه يتكلم ويسكت وايضا تمتدح ايوه انت كويس خالص انت حافظ انت واد عال بس كله لازم يبقوا عال يعني احسن يغيروا من بعض النقطة اللي بعد كده جاي السبب الشوشرة في الفصل ازدحام الفصل ما تجيش انت وجيب ستين عيل والعيال ما يشوشروش ما هو لازم وسط العدد الكبير الواد يشعر انه ضايع وسط الزحمه او يشعر ان محدش واخد باله منه ومحدش بيراقبه او يشعر انه لو شوشر المدرس ما ياخدش باله منه او يشعر انه بيشوشر وورا ورا ولد اجمد منه فمش باين او يقرص واد كده في سكوات ومحدش واخد باله والواد التاني هو اللي يعيط يمسكه اللي بيعيط وما يمسكوش اللي بيقرص فالواد يعرف الشغلانه دي فزحمه الفصل بتفقد النظام والهدوء ونجيب العيب في العيال ونقول هم اللي بيعملوا شوشره بيبقى مفيش نظام او جايز, جايز الواد مش مستريح في قعدته مزنوق مش لاقي حته يحرك فيها جسمه فيتضايق يشوشر يخبط في اللي جنبه جايز الواد بيعمل شوشرة بسبب إهمال المدرس ليه عمره ما سأله سؤال عمره ما وقفه عمره ما سمع له عمره ما قال له كويس خالص عمره ما قال له انت حلو خالص حافظ انا مبسوط منك ما فيش ابدا قاعد ما فيش عبارات مجاملة من المدرس ما فيش عبارات تشجيع ما فيش شعور بوجوده فالواد اما عايز يشعر بوجوده فيعمل حركه لا اما عايز يغيظ المدرس اللي بيهمله فانت حاول انك تشعر الولد باهتمامك وتشعره بوجوده وتحاول وانت بتدرس الدرس تاخد بالك من العيال مين اتكلم مين اللي ما اتكلمش مين اللي وقف مين اللي ما وقفش مين اللي سمع مين اللي ما سمعش مين اللي قال حاجه مين اللي ما قالش وتشعر كل واحد بان له وجود في الفصل صدقوني دي مش عند العيال بس ده عند الكبار برضه بس انا ما اقدرش اعملها مع كذا الف منكم واوقفكم تسمعوا يعني خلينا دي للعيال يعني لما تكبروا هبقى اسمع لكم جايز الولد المشاكس سبب مشاكسته انه لا توجد علاقه محبه او موده بينه وبين المدرس اذا كانوا التلامذه بيحبوا المدرس مش ممكن ابدا يشوشروا ده يحبوه خالص فانت كون علاقه معاهم وكون علاقه مع العيال الشقاي كون علاقه مع العيال الشقاي ومع الفصل كله واوجد بينك وبينهم محبه لان مش ممكن الولد يتشاقى على مدرس بيحبه ده لو يتشاق مع مدرس بيحبه وبص له بس كده الواد على طول يقعد مؤدب لانه مش عايزه يزعل منه مش عايزه يزعل منه وعايز يحتفظ بمحبته عشان يحتفظ بحنانه عشان يحتفظ بالعلاقه الطيبه وخصوصا اولاد ساعات ما بيلاقوش المحبه والحنان في البيت فبيلاقوها مع مدرس مدارس الاحد فما يحبش يفقدها فانت اوجد علاقه بينك وبين اولادك تلاقي الشقاوه دي راحت جايز سبب المشاكسه ان المدرس شخصيته غير تربويه يعني او غير قويه المدرس التربوي يقدر يجمع انتباه التلامذه يقدر يجمع محبتهم يقدر يفهمهم يقدر يشعرهم بانهم مستفادين من الحصه ومتلذذين بالحصه لكن ساعات مدرس مجرد حفظ الدرس وادي دفتر التحضير وقعد يقول شوف يا اولاد مرة كان المسيح رايح بيت وبعدين راح البيت والناس اتلموا وبعدين ازدحموا وبعدين بس يا ولد اسكت وبعدين بعد ما اتلموا اقعد يقعد انت وهو وبعدين هو مش عارف يلم نفسه يعني الناس اتلموا حوالين المسيح لكن هو مش عارف يلم نفسه ومرة يقول كلمة ومرة يشخط في ده ومرة يقعد في ده والعيال أول ما يلاقوا الحكاية حاصت يلا المدرس القوي في شخصيته التربوي الناجح اللي يعرف يفهم العيال ويعرف يحفظهم ويعرف يحبهم ويعرف يشغلهم ويعرف يوقفهم ويعرف يقعدهم آه ويخليهم خارجين من الدرس حافظينه صمت ده مش ممكن ابدا يحصل شوشره في فصله ده لو لقى واد بيتشقى يقول له ايوه يا فلان اقف كده قول لنا احنا قلنا ايه قبل كده الواد يرتبك يقول له لا يا حبيبي انت مش حافظ طب انا هقولها لك تاني طب بلاش خلي اللي جنبك يقول فالواد يتضايق اشمعنى اللي جنبه حافظ يبتدي يلتفت لكن المدرس اللي شخصيته هو فكركم كل خدام مدرسة احد تربويين ما جايز جابوهم كده وقالوا لهم درسوا واقفين يقولوا انا فاكر اول مره عملوني مدرس في مدارس الاحد كان سنه 39 وكنت تلميذ في ثانوي وعمري 16 سنه وبعدين قالوا لي عايزينك تدرس في كنيسه العذراء في مهمشه قلت لهم ما اعرفش قالوا لا ما تعرفش ازاي هي الصوره اهي تلاقي الصوره من هنا والدرس من الناحية التانية تقرا الناحية دي وتقوله للعيال بس كده بس وأصبح كل مواهبي في التدريس إن أنا أقرا الدرس اللي ورا الصورة وأقوله للعيال لكن طبعا ابتديت إن أنا أشتغل بطرق الخاصة يعني كان زمان ما فيش زي دلوقتي لما انا اقول على اواخر الثلاثينات ما كانش في اعداد خدام زي دلوقتي يعني كانت الحكايه على قد حالها فتصوروا لو واحد ادوله كده وخلاص ده هيعمل ايه ده على اي الحالات اللي ما ياخدش القوه في التدريس بطبيعته وما ياخدهاش بالاعداد هياخدها بالخبره فاما الواحد قوته في التدريس تاتي بطبيعته طبيعته يعرف كويس أوي يتعامل اما تاتي بالاعداد اما تاتي بالخبره اللي لا يجي بطبيعته ولا بالاعداد ولا بالخدمه ده يشوف له شغلانه تاني يعني يوزع صور يشوف الجوائز يشتغل في المكتبه لكن تدريس او احسن حاجه ان يخش مع مدرس قديم ويشوف المدرس القديم بيعمل ايه ويلقط منه ويلقط منه فان كان لا ينفع بشخصيته ولا بالاعداد ولا بالخبره ولا يعرف يلقط يبقى يشوف له حاجه تانية مش نقول نمشيه يشوف له حاجه تانية ياخد الغياب والحضور ينظم في النادي يعني يعمل حاجه تانية اما ساعات المدرس تكون طريقة الإلقاء بتاعته الضحك فكركم العيال العيال يحبوا يضحكوا ففي مدرس طريقة صوته وطريقة إلقائه وطريقة حركاته بتضحك العيال تقول لي ازاي ما اقدرش اقول لك ازاي لكن في ناس نعرف بالخبرة اول ما يقف يتكلم ده ينغص ده وده ينغص ده وينزل له ضحك أه نأجلها الحكاية دي لألا تتعلموها فبرضه المدرس لازم اقترح ان المدرس الجديد يخش مع مدرس قديم عشان لو غلط المدرس القديم يقول له بلاش دي بلاش دي بلاش دي الا لو كان المدرس القديم يحب يضحك فيقدمه كماده للفقهاء جايز المساله لا المدرس ولا الدرس انما الطفل في طفل ساعات طبيعته شرسه ده في ناس بيتولدوا شرسين من بطون امهاتهم يكونوا خدوا الشراسه بالوراثه يعني ابوه غضوب يطلع غضوب زيه امه متنرفزه يطلع متنرفز زيها في اسباب وراثيه او اسباب ظروف خاصه بولادته او اي حاجه ففي اولاد شرسين وفي ولد ساعات يكون الولد عنيد او ساعات ولد مدلل في البيت فعايز يدلل في مدارس الاحد ما يلاقيش التدليل يهيص وجاي ساعات الواد المدلل لو ما خدش اللي على مزاجه يزعق ويتخانق عشان ياخد كل حاجه ساعات بيحصل كده ساعات واد محب للظهور واد محب للثرثره وللكلام ما يقدرش يقفل بقه ابدا لازم بقه كده يعني شغال عمال على بطال ما يقدرش يسكت ابدا جايز ولد عنده طاقة زايدة والطاقة الزايدة دي جسمه بيتحرك لوحده كده بيتحرك زي واحد مليت الزنبلك ما تقدرش توقفه لازم يتحرك ففي أولاد الزنبلك بتاعه مملي مليان طبيعي فالولد اللي زي ده يحتاج لمعامله خاصه يحتاج لمعامله خاصه معامله خاصه برضه تكسبه بالحب تشغله معاك تخليه يتكلم بدل ما يتكلم في اي موضوع يتسال يجاوب يسمع يراجع تخليه ينظم الكراسي قبل قبل الدرس يمسح التراب اللي فيها اي حاجه يعني ممكن تشغله لحسابك الخاص يعني تستفيد من طاقاته في شيء مفيد جايز ربنا القى هذا الطفل المشاكس في طريقك لكي تاخذ فضيله معينه تاخذ فضيله الاحتمال فضيله الصبر فضيله الحكمه وحسن التدبير فضيله اصلاح المشاغبين وفي فضائل كتيره هو انت لو الفصل بتاعك كله هادي جايز ما تاخدش خبرة أكبر لكن ساعات الطفل المشاكس ممكن يديك فضيلة الصلاة إنك تقعد تصلي وتقول يا رب انقذني من العيل ده أنت فكرك في ناس يتعبوا من الكبار الطغاة وفي ناس يتعبوا من العيال المتعبين ما هو وفي راجل لا يقهره الا راجل قوي جبار وفي راجل لا تقهر الا ست يعني كل واحد ليه اللي اللي يشغله فجايز ربنا بعت لك العيل ده علشان تصلي شوية وتقول يا رب مش انقذني يا رب صلح الواد يا رب اديني الحكمة اللي أتصرف بيها يكون مادة لصلاتك زي ما كان أغسطينوس مادة لصلاة أمه القديسة مونيكا جايز يكون مادة للصلاة جايز الواد ده ربنا بعته لك عشان تاخد شوية اتضاع فاكر انك انت بلغت ما لم يبلغه احد وانك انت مدرس قوي فلما تلاقي عيل كده بي بيحركك يمين وشمال وبينرفزك وبيتعبك آه تقول انا برضو لسه بدري عليا اذا كنت مش قادر ارتب او ارعى عيل صغير طب انا لسه بدري امال فين المواهب التي اظنها في نفسي والقدره ما هو في مدرس مدارس الاحد يظن في نفسه انه يقدر يدير ابروشيه بينما هو مش قادر يدير عيل صغير يقول لك لا لا لا لا العيال ما اقدرش عليهم لكن الابروشيات اقدر عليها ان لم تكن امينا في القليل لا تقام على الكثير ان ما قدرتش تمشي العيل ده امال لو خدت شعب بحاله تعمل ايه امال لو بقيت قسيس وعندك لجنه وعندك مدارس احد وعندك مجلس للكنيسه وعندك مشاكل في الشعب و... ومشاكل ماليه ومشاكل اداريه ومشاكل اجتماعيه و... هتعمل ايه؟ فاتمرن جايز يكون تدريب ليك العيل ده تدريب ليك عشان كده لما واحد بيترسم قسيس يقولوا من ضمن صفاته انه يكون دبر اهل بيته حسنا يعني متزوج وعنده زوجه وعنده عيال وقدر يتعامل مع الزوجه ومع العيال وممكن العيال يكبروا قادر يتعامل معاهم في كل سن من السنين وقدر يرتب دول فزي ما دبر هذا البيت الصغير يقدر يدبر شعب كبير فتدريب وخبره ربنا عايز يديك خبرة ربنا عايز يديك تواضع ربنا عايز يديك صلاة ربنا عايز يديك حسن التدبير عايز يديك تفكير عايز يشغل مخك يشغل إرادتك استشير جايز واحد برضو الطفل ده يعوده الاستشاره لكن لا تلجا الى الطرق الخاطئه الطرق الخاطئه اما طريقه الطرد او الضرب في في مدرسين يضربوا العيال او طريقه التوبيخ والتزعيق وطبعا هذه الطرق بتخسر بها الطفل من جهه تخسر بها الطفل من جهه وتقدم بها قدوه سيئه لل لبقيه الاولاد ويفتكروا ان العلاج برضه بكده نسيت اقول لكم ان الطفل مشاكس جايز يكون سبب المشاكسه قدوه سيئه اخذتها من البيت او اخذتها من الشارع أو أخذتها من المدرسة أو أخذتها من فصول مدارس الأحد من ولد شقي آخر يعني كل الحاجات دي احنا نحاول ان احنا ايه اه نعالجها تذكر ايضا فيما تعاقب الطفل او تريد ان تعاقبه تذكر انك انت ايضا ربما كنت طفلا مشاكسا في فصل ربنا يسوع المسيح وانك انت متعب ليه برضه بس بطرقك الخاصه وربنا صابر عليك ومطول اناته عليك وابقاك الى هذه الساعه عموما اذا لم تستطع بكل الطرق ممكن الطفل ده يتحول الى مدرس اخر او يكون فصل لل للعيال المشاكسين يتعاملوا كده في حته تانيه مع مدرس قدير زمان افتكر في كنيسه امبطونيوس كان عندنا مدرس حاليا اب كاهن كان مدرس للشواذ اللي دول يلمهم من هنا ومن هنا ومن هنا ويدرسهم كنا نعرف آه، ده كان فصل عوض افندي عوض افندي دلوقتي بقى كاهن في لندن اسمه بولونتونيوس كنا نعرف عياله انه يطلعوا على السلالم كان بياخدهم في تاني دور يطلعوا يصفروا على سلالم الكنيسه فوق فنعرف ان ده فصل عوض افندي صدقوني طلع من هذا الفصل مدرسين وخدام في مدارس الاحد وكان يعرف يضحكهم ويلعبهم و... وكان عنده شخصيه يكسب بها هؤلاء الاولاد ويحبوه ويقدر يكسبهم احنا ليس هدفنا معاقبه الاولاد الشواذ انما هدفنا هو معالجه الاولاد الشواذ مش معاقبه الاولاد معالجه الاولاد وزي ما بيقول ربنا يسوع المسيح لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى هذا الولد يحتاج الى علاج كفايه كده اتفضلوا صلي